على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم حينما تمر الأيام ويرى الإنسان أمنياته لا تتحقق يمتلئ بالحسرة ويتأسف على ذلك والموفق الذي لا ييأس من روح الله ويبحث عن سبيل لتحقيق الأمنية يقول لك أنا عملت كل حاجة أنا عملت كل حاجة عشان أمنيتي تتحقق ومفيش فايدة سعيت في كل الأسباب عملت كل شيء لا أنت ما عملتش كل شيء انت ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي حقق لك امنيات انت ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي سخر لك ويسر لك اشياء انت دلوقتي في نعمة بالاضافة الى انك ان شاء الله هتنول اللي في نفسك بس الاول جددوا النية فبالاخلاص مجلسنا يحلو على سيد النبيين صلوا على سيد النبينا صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الحلقة المئة من حلقات شرح كتاب الفوائد وهي الحلقة العاشرة من سلسلة العبد الموفق وكل ذلك ينتظم في آه، ال- اللؤلؤة التاسعة والعشرين بعد المئتين من حبات عقد روائع ابن القيم اللهم اجعل ذلك كله حجة لنا لا علينا اللهم أنر به حياتنا وآخرتنا اللهم قربنا بذلك عندك زلفى يا أرحم الراحمين ونحن نعيش مع كلمة ابن القيم عليه رحمة الله في تأمل حالة جرت لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقال لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق من عن طريق آبائه في التمجس لما ربنا بيرزق حد التوفيق يبقى الشر هاجم عليه يبقى كل الظروف حواليه عايزة تطلعه مشرك كافر عاصي وربنا سبحانه وتعالى يوفقه يوفقه انه يذهب الى التوحيد وانه يدخل في دين الله سبحانه وتعالى مش هي منزلة المراد بتقول كده ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء ان الانسان يبقى رايح للغلط ورب العالمين سبحانه وتعالى يأخذ بيده الى رضاه اللهم وفقنا ولا تخذلنا واسترنا وسددنا وأيدنا يا أرحم الراحمين الحقيقة يا أحباب أنا ممنون لكل واحد من متابعي برنامج روائع من قيم وبحس إن إحنا شركاء لما بستقبل رسائلكم واتصالاتكم بعد كل حلقة أو قبل كل حلقة في إحنا استفدنا كده إحنا أول مرة نعرف كده المشاعر دي بتحسسني إن إحنا سوا فريق شغالين مع بعض ذاهبين ذاهبون صحبة إلى رضا الله سبحانه وتعالى فاللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم نافعا لجميع المسلمين وأنا أوصيكم ونفسي بنشر هذا الخير لما بتنتهي الحلقة بتسمعوا التتر بيقول إيه مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد انشروا الحق وادعوا لهذه السنن والفرائض يا أمة الخير فاعملوا فالعمر كله فائت عايزين تبقى هي دي رسالة البرنامج نعمل باللي سمعناه بدأت الأجازة يا حلوين بدأت بدري يا رب عافينا من كورونا يا رب يا رب اصرف عنا هذا البلاء وهذا الوباء يا أرحم الراحمين يا رب إنما اللي عايز أقوله لحضراتكم هو إن بالرغم من إن اتخاذ قرار تأجيل الامتحانات علشان خاطر الوباء وبحبوحة الأجازة اللي حصلت دي مش معناها إن إحنا ننزل الشوارع وننزل المتنزهات المغلقة ونضيع آم، فرصة عدم الاختلاط ونؤدي إن إحنا نمرض بعضنا نستفاد بيها في إيه؟ نستفاد بيها في حفظ القرآن والعمل بالقرآن أنا عايز أقولك على حاجة هتخليكي تتغيري تماما حياتك هتتغير في غرف صوتية على application على التليفون اسمه زوم شوف أنا دايما أقولك إيه اللي عنده تليفون عادي اوعى تجيب تليفون آه، يدخلك على فيسبوك اوعى تخش على يوتيوب مش انا بقول لك كده حتى لما بديكم موعد في نهايه الحلقه يلا نتقابل بالليل يلا نتقابل بالليل على آه، بث مباشر على صفحتي على فيسبوك وعلى يوتيوب مش انا بقول لكم مش انا بقول لكم اللي عندوش فيسبوك اوعى تعمل فيسبوك مخصوص وتقول انا عامله عشان اتابعك والناس اللي عندها اكيد عنده يوتيوب على تليفونه بيلاقي الحاله بتاعه الرقم بتاعي اللي كلكم حافظينه 011 23 600 600 الرقم ده هتلاقي الحاله بتاعته على واتساب فيها رابط تشوفني بث مباشر النهارده ان شاء الله الساعه 9 ونص مساء على قناتي على يوتيوب طيب النهارده بقى عايز اقول لكم حاجه غير صفحتي الفيسبوك وقناتي على يوتيوب وغير رقم الخدمه اللي انتم مشتركين فيه 011 23 600 600 غير ده كله حاجه بقى نسائيه بحته حاجه حريمي بس حاجه كلها اخوات في اخوات في غرف صوتيه على برنامج اسمه زوم لما تسطبي البرنامج ده على تليفونك وتقعدي في البيت هتفاجئي وانت داخله على الزوم ده ان انت مشتركه في مقرأة 24 ساعة معلش انا مقدر ان انت مش قادره تتخيلي الموضوع ده يعني ايه يعني يعني التليفون يبقى محطوط كده وصوت الحريم بيقرأوا القرآن اللي انت قاعده معاهم نساء كتير كل واحده في بيتها عاملين مقرأة كأنهم قاعدين مع بعض وفاتحين المصاحف والمعلمة بتصلح لواحدة واحدة القرآن بتسمعي المعلمة بتسمعك انت وانت بتقرأي القرآن وتصلح لك وانت لسه ما جاش الدور عليكي صوت المقرئات والبنات اللي بتتعلم قرآن ليل نهار في ودانك وليل نهار في البيت شغال بس اوعي جوزك ولا الرجاله اللي في البيت يسمعوا عشان دي امانه لكن انت لما تحط السماعه في ودانك او قاع- واقفه في المطبخ وحاطه التليفون والاخوات بتقرا قران ليل نهار عارفه اخت في المغرب واخت في الجزائر واخت في الكويت واخت في امريكا واخت واخت في الرعايه المركزه مريضه وبتقرا وردها واخت في شغلها واستاذنت خمس دقائق وقفت على جنب عقبال ما تقرا الورد على المعلمه والمعلمه بتصلح لكل الناس دول وبعدين درس المعلمه بتقوله والشيخه بتقوله شفتوا الكلام ده شفتي الخير ده من نساء نساء زيك نساء زيك عندهم ظروف الاولاد المراهقين اللي مش عارفه تاخد نفسها منهم ومراقبتهم وقرف- وتعبينها وما بيسمعوش الكلام نفس المشاكل بتاعتك اولاد بي- عايزين يغيروا واطفال رضع ميعاد رضعتهم جه نفس ظروفك نفس ظروفك زوج مش مساعدك على الطاعه او زوج مساعدك على الطاعه او زوج غلب فيكي عشان تساعديه وانت ما حققتلوش الامنيه دي جه اوان تحقيق الامنيه دي من غير اختلاط من غير اختلاط من غير ما تكلمي رجاله شيوخ ومن غير ما رجاله يسمعوا صوتك شيوخ وتكلميهم وتكلمي الاخوات والمعلمه تسمع لك وبعدين عندك مشكله تستشيريها وتتخذيها صديقه هبعت لكم الرابط ده كلكم لكل المشتركين على قوائم الدعويه على واتساب هبعت لكم كلكم الرابط ده باذن الله عز وجل تشتركوا فيه وتقعدي ال 24 ساعه ظروفك مش مساعداكي بالليل عندك الولاد بيبقوا صاحيين يناموا و- وهتلاقي المقرأة شغالة خش الساعة 2 بالليل هتلاقي المقرأة فاضية لك انا ما بفضاش الا 8 الصبح ادخلي 8 الصبح ادخلي 9 الصبح ادخلي 3 العصر ادخلي 5 المغرب 24 ساعة ومجانا وهوى ونساء وقرآن وحسنات يبقى لازم بقى كل البنات انت وبناتك كلكم تشتركوا فيها وماما مامتك كمان افتحي المفتاح هتلاقي امهات فاضلات خمسينيات وستينيات وسبعينيات بيحفظوا القران وعندهم امل انهم يختموا القران يلا ادخلي الغرفه الصوتيه دي اسمها نقاب لافرز انا هب- هبعت لكم الرابط بتاعها وكلكم تشتركوا فيها ويبقى البيت كله قران هي دي الاجازه واخدين اجازه ليه واخدينها عشان كده اكيد في نشاط رجالي زيه صح وشيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي بيبعت لنا كل يوم روابط حلقات الزوم بتاعته تبقى انت قاعد مع الشيخ وحيد بالي نفسه ودي طبعا متاحه للرجال وللنساء كذلك ومن وراء حجاب اهو المقصد اللي عايز اقوله المقصد اللي عايز اقوله ان الاجازه لازم تغتنم في طاعه الله سبحانه وتعالى هو ده العبد الموفق قال الله عز وجل في الحديث الالهي ان عبدي المؤمن بخير على كل حال ان عبدي المؤمن بخير على كل حال انني انزع روحه من بين جنبيه وهو يحمدني بصوا حبايبي انا ان شاء الله النهارده هسجل لحضراتكم مقاطع هتتذاع ان شاء الله عز وجل في فواصل على آه، قناه الرحمه المقاطع دي توعويه بتكلمنا عن الكمامه وعن غسيل الايدين وعن التباعد فيما بيننا وعن ترك الاختلاط والمخالطه وعن الاحترازات كلها الكلام ده يا احبابي للمؤمنين الموحدين اللي عارفين التوكل على الله والكلام ده لقلوب ليس فيها هلع بالرغم من كل الكلام اللي هقوله ده الا اني عايز اقول ان القلب هيطمئن بس بذكر الله مش بالكمامه هترش كحول هترش كلور هتصبن ايديك هتبطل تسلم ممكن ربنا يعافينا ويعافيك المرض يكون مستنيك على السرير على السرير واحد عطس في الشباك اللي فوقيك الرذاذ طار على المشبك زوجتك وهي بتشيل المشبك من على الملايه فرشت لك السرير جالك الفيروس الله وحده هو الذي يحفظك لن يحفظك إلا الله سبحانه وتعالى مهما خدت بالك ومهما خدت احترازات ومهما ابتعدت عن وسائل العدوى مفيش حد هيحفظنا غير ربنا سبحانه وتعالى علشان كده كلكم دلوقتي عندكم القصص دي كل واحد فاكر ان هو هو بس اللي عنده القصص دي انا قعدت جنب واحد وتاني يوم قال لي انا عندي كورونا انا خدت من شوكولاته من واحده وتاني يوم قالت لي انا عندي كورونا انا انا بقى بيك- بكلمكم عن نفسي صاحبي احمد عامر ربنا يهديه ويتوب عليه جه بيت معايا ليله 27 رمضان ليله 27 رمضان اعتكف معايا في شقتي في بيتي في اوضتي في مسجد البيت وقفلنا مع بعض وقعدنا نقوم الليل مع بعض ونصلي مع بعض وبعدين آه، نمت جنبه على الارض وبعدها بيومين ثلاثه قال لي انا عندي كورونا انا والعيله كلها قلت يا ربي يا ربي ربنا يهديك يا حماده بس انا بايت في حضن الكورونا وربنا سترها عليا وعافاني وشفاني يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انا نسالك ان تغفر لكل من مات في هذا الوباء يا ارحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام الاسبوع ده مات والد الادمن اللي بيبعت لكم كل يوم الرسائل على الواتساب تعالوا ندعي له عم الحاج محمود ابو بكر اللهم اشفي عبدك محمود ابو بكر اللهم ارحم عبدك محمود ابو بكر اللهم ارحم عبدك محمود واغفر له ونور قبره وافسح له فيه مد بصره واجعله روضه من رياض الجنه يا ارحم الراحمين وموتانا وموتى المسلمين يا رب احفظنا من هذا الوباء واصرفه عنا يا ذا الجلال والاكرام الوباء ده جه علشان خير للمؤمنين خير للمؤمنين ربنا بيديهم خير ايه هو الخير النجاح في امتحان الهلع انا زعلان من حالة طبعا التواكل وحالة ال ال التساهل وتكبير الدماغ انا زعلان من ده فمش عارف اقول الكلمتين اللي كنت عايز اقولهم اللي هم ايه اللي هم تعالوا نحسن الظن بالله ونتوكل على الله ونثق فيما عند الله بس عايز وانا بقول الكلام ده ارجوكم ناخد الكلام ده مع التوكل مش مع الضياع مش مع الاذى ايه اللي عايز اقوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه ان روح القدس نفس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب اتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته يا اصحابي ربنا سبحانه وتعالى قسم الارزاق متقسمه اللي هتجيله كورونا مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل خلق السماوات والارض بخمسمائة ألف سنة بخمسين ألف سنة مكتوب إن هتصيبه كورونا معنى كده يعني خلاص ففي معنى العمل مش طب خلاص نعمل احترازات ليه لا قالوا يا رسول الله ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له مكتوب برضه ان واحد مش هياخد باله من نفسه فهيتسبب في قتل حد مكتوب ان واحد هيعمل اللي عليه فلما ربنا يقدر عليه البلاء هيديله اجر الشهيد فهمت يبقى الحكايه قدر ومكتوب وبناء عليه فاتقوا الله واجملوا في الطلب لما يكون فيه كمامه واحده في البيت مين يلبسها لما يكون في خطر مين يتعرض له لما يكون حد مصاب مين ياخد باله منه ويرعاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واجملوا في الطلب يعني ايه اجملوا في الطلب يعني خلي اسلوبك في طلب الرزق جميل يعني مش لازم عشان تنجو من المرض تبقى ندل مع المريض مش لازم علشان ربنا يصرف عنك المرض تبقى وحش وقلبك قاسي على اللي أصيب أجمله في الطلب يعني إيه؟ بص ابن القيم بيقول عليه رحمة الله في الفوائد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها ربنا خلى الرسول لما قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب كده هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا على كل خير الدنيا والآخرة ونعيمها ولذتها قال ونعيمها ولذات ولذاتها ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله وبراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا وكل ده إنما ينال بالإجمال في الطلب يبقى الآخرة وكل نعيم فيها وراحة البدن وراحة القلب وترك الحرص الشديد والتعب والعناد والشقاء كل ده في أن يجمل الإنسان في الطلب في تقوى الله في الإجمال بالطلب وتعالوا ناخد العطف في الحتة بعد قول ابن القيم رحمة الله بتقوى الله ويبقى المعنى كالآتي فإن فإن نعيم الدنيا والآخرة ولذاتها إنما ينال بتقوى الله خلاص وبعدين وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب إن أنت ما يبقاش عندك هلع إن أنت يبقى عندك ذوق إن أنت تبقى عندك إيثار إن أنت يبقى عندك رحمة انك تحب الخير للناس زي ما تحبه لنفسك ان انت تستحي ان انت آه لا تتبجح في طلب حقك ان الانسان يبقى سخي وكريم زي ما هيجي معانا برضه انما ينال في الاجمال بالطلب في الطلب فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها فالله المستعان يبقى الإنسان اللي عايز يعيش سعيد وعايز يرتاح من النكد يعمل ايه يخليه جميل في نفسه كده يا جماعة الكلام ده ينفع نتعلمه ما ينفعش نستسلم ان الاكل ال- يبقى كلنا ناكل وما نراعيش بعض لا لما يكون السفرة محطوطة ما تستسلميش ان جوزك بينسى ياكلك في بقك انت اكليه انت اديله في- امسكي الاكل وحطيه في بقه ما تسيبوش السنة دي لما ينسى انت اعملي كده امسكي اللقمه وحطي في ايد الولد امسكي اللق- اللقمه وحطي في ايد الراجل وعلمي الاخوات و- إخ... ولادك يعملوا مع بعض كده علم الاخوات ان هم يعملوا مع بعض كده انه ان هو ايه معاه ورك فرخه يشيل الدبوس يديه لاخوه الكلام ده ما ينفعش مع الصغيرين قوي ينفع من 8 سنين ينفع من 8 سنين وطالع قبل كده لا ما ينفعش ليه علشان بيمرض في حتة تانية بيروح الكلام ده في ان هو ليست له ملكية نعلم الناس العطاء والكرم ليه لان ده ما بينقصش الرزق بعد ما تد... بعد ما الولد يدي قطعة اللحمة بتاعته لاخوه نسأل كل واحد في السفرة في حد فينا اكل لقمة ما كانتش مكتوبة له في حد فينا في حد فينا فاتت عليه لقمة كانت أصلا من نصيبه وما كلهاش بس لو ثبتت الأصل ده من غير ما ياخدوا بالهم هيطلعوا كلهم غير حسودين لو عرفت تعلم ولادك القدر لو عرفت تعلمي ولادك ان كل واحد قدامه طبقه ده عدد الرز عدد حبات الرز عدد حبات المكرونة عدد حبات الخضار اللي قدامه مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مش هيطلع حسود مش هياكل حرام مش هيبقى طماع مش هيجيله الضغط والسكر لأسباب نفسية عمره ما هيجيله اكتئاب عمره ما هيكون إنسان خبيث عمره ما هيبقى فتان عمره ما هيبقى بتاع وشايات عمرها ما هتبقى متنازلة عن شرفها لما يعرف ان الرزق اللي قدامه ده مكتوب مش هيطلب الرزق الا بما يرضي الله لانه مكتوب يا جماعة احنا مش بنتعامل بالحتة احنا موظفين في الرزق احنا موظفين رزقنا مكتوب الكلام ده مش للبطالة الكلام ده لراحة القلب وللإجمال في الطلب الرزق لا يزيد بالعمل الرزق لا يزيد بالحركة الرزق لا يزيد بالحرص الرزق يزيد بإيه يزيد بأسباب كتيرة منها فعلا السعي لكن كل ده مكتوب أمال إيه اللي زاد اهو انا فاهمك الحكايه كان مكتوب مكتوب في ام الكتاب ان انت رزقك 100 جنيه وهتنزل تتصدق فربنا هيضاعف رزقك كل ده مكتوب بقى مكتوب ان انت رزقك 1000 جنيه وهتنزل تسعى لاكل عيشك فيبقوا 2000 جنيه فهمت يعني ايه اجمله في الطلب يعني خلي روحك جميله اللي روحه جميله يقبل يشتغل كل حاجه في كذا حد في حياتي كده في شوية شباب في حياتي بحبهم وصحابي ومقربين ليا وطيبين وكرماء وفيهم أخلاق حلوة كتير بس هو مش بتاع شغل مش بتاع شغل يعني إيه؟ يعني مش كسيب يعني مش كسيب يعني ما يصمدش في شغلانة يعني ما يعرفش يخش عليك وفي ايده فلوس كتير يعني ما يعزمكش عزومة كبيرة ما يعزمكش على رحلة ما انا بتكلم انا بتكلم في الحاجات دي ليه عشان حبيبي ده حد كريم يحب يفعل الخير فهمتني مش هق- غيره اقول له ايه يعني ما تشوفوش آه، آه، اتقدم لواحده وجاهز بمهر كبير يعني ما تشوفلوش آه، ان هو آه، حقق طموحه وجاب عربيه كان نفسه فيها ما تشوفوش حقق طموحه وعمل كذا وكبر في كذا لا انا عارفه ده حد كريم وطيب وحنون عارف ليه يا صاحبي انت مش بتاع شغل علشان الرسول قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب شفت الست لما بنقول لها او البنت لما بنقول لها لما يجي لك عريس اقبليه لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه اخت عدت 26 سنه بنبدا نخاف عليها هي مش وحشه هي مش اوحش من حد هي مش اقل من اي حد خلاص بس احنا خايفين عليها عايزينها تمسك طفل في ايديها عايزين عايزينها تبقى ام وعايزينها آه، ترضع وعايزينها آه، تحضن طفل وهي نايمه بالليل علشان كده احنا خايفين عليها فبنقول لها اي عريس يجي ترضين دينه وخلقه اتجوزيه ما تتشرطيش خالص تتشرط امتى من 18 ل 25 انت حره تتشرطي لحد 60 انت حره انا بتكلم على سبيل الارشاد على سبيل خوفي على بنات المسلمين من بعد 26 نبدا نقول لا آه الحمد لله لكن ده صالح وكويس وسمته كويس مش عارف ايه بس مقصر في مش عارف ايه مقصر مقصر في حفظ القران مقصر ما هو انت انت سرحانه انت مش واخده بالك ان فرصتك بتقل صح والخلاصه ان احنا بنقول لها دين وخلق وركزي وبقول لك يا عم الحاج عشان تشتغل اتقي الله واجمل في الطلب يعني ايه اتقي الله يعني ايه يعني شغلانه حلال حلال يعني ايه حلال عليك انت ممكن مؤسسه تكون حرام او شغلانه تكون حرام او حاجه مليئه بحاجات مشبوهه وانت شغلتك ما فيهاش تعاون معاهم على الاسم وبعيده الف- الجهه منفكه في الخدمه اللي بتعملها اتوكل على الله واشتغل ممكن بقى تشتغل النقطه الثانيه اجمله في الطلب يعني ايه اجمله في الطلب اجمله في الطلب يعني خلي روحك حلوه الانسان اللي روحه حلوه وجميل في طلب الرزق الانسان اللي روحه حلوه بيقبل اي حاجه عندنا في مصر بنقول ده نفسه حلوه اللي يعمل ايه اللي اكرمكم الله واعزكم اكرمكم الله واعزكم اللي يفعل الحاجات بدون ما يشمئز اللي يعمل حاجات آه، الناس يشمئزوا منها وهو ما يشمئزش منها ياكل اكله الناس آه، اكرمكم الله مش متقبلاها مش عايز اضرب امثله ممكن اضرب مثال النساء تحبه جدا انها تغير لطفلها ممكن لو غيرت لطفلها جوزها يتعصب لو لو لو شم طفلها ممكن ولد يتعصب ممكن حد طفل آه، آه، يقيء لكن هي بتعشق ابنها عشق وروحها فيه فعلشان نفسها حلوة نفسها حلوة بتتقبل ده مش هي مش شايفة شيء يثير الاشمئزاز وغير كده كمان مش طفلها بس لانها بتعشق رائحة النظافة اكرمكم الله واعزكم اكرمكم الله واعزكم ممكن تمد ايديها في اماكن قذرة في الحمام علشان تنظفها وبدون اي اشمئزاز ليه لانها بتحب النظافه اللي هتبان بعد كده اللي هو الراجل يعيش طول حياته عامل ايديه كده او ال- او الست او البنت بقى بتاعت الفيسبوك او بتاعت يعني اللهو في ناس بتوع فيسبوك محترمين الناس البنت اللي هي مقضياها بعيد عن وظائف البيت تفضل مش مؤذه من الحاجه وهي كان في ايديها تنظفها في دقيقه اهو انت كده اللي ما بتشتغلش خلي نفسك حلوه وانزل اشتغل اي حاجه حلال اقسم بالله انا انبهرت بولد من الشباب كان شغال آه، شغلانه مهمه كده في مستشفى وبعدين الظروف اللي احنا فيها دي المستشفيات آه، يعني آه، حصل فيها آه، يعني نوع م- المستشفى اللي هو فيها حصل فيها نوع من الايه من الابتزاز للولد ده فسابهم وراح اشتغل ايه اشتغل عامل في مطعم عامل في مطعم بي بيعجن العجينه اللي هتروح للكريب انا موافق دي شغلانه حلال ودي شغلانه حلال بس يا ابني انت كنت في شغلانه حكومه ده ده انت متثبت ده انت بتقبض كذا ده انت بتعمل كذا ده الايام دي ايام المستشفيات ده التمريض كذا وهو في مكان معين والرعايه المر- المركزه بتاخد منه كذا فايه في ايه انت ازاي سبت دي هو واد بتاع شغل هو واد بتاع ايده ما ينفعش ما تتعفرش لازم ايده دي تشهد على عد فلوس حلال لازم ايده دي تشهد على كده بيعمل ايه مش مهم حلال ونفسه حلوه فخلي نفسك حلوه امي الله يرحمها ويحسن اليها وانا صغير كان كل ما اروح اقدم على شغلانه انا انا الحمد لله والشكر لله بشتغل من وانا في اولى اعدادي من وانا في اولى اعدادي وانا بروح اشتغل آه، اي شغلانه في الاجازه وفي الجامعه كنت بشتغل في الدراسه شغلانه بالنهار وشغلانه بعد الظهر والحمد لله جبت جيد مرتفع مش جيد جدا ماشي او هي الشرطتين دي بيحطوها علشان الواحد ما يكتبش جدا صح فانا جبت جيد بس المهم ان الشغل ده ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال بتاع الانسان اللي نفسه حلوه يحب يشتغل اي حاجه يحب يشتغل اي حاجه في شيخ من المشايخ اللي انتوا بتشوفوه على قناه الرحمه عينيكم بتشوفوه هنا على الشاشه كان بيجي هنا بعد ما يطلع الحلقه بتاعته ينزل العربيه بتاعته يطلع منها اكرمكم الله واعزكم شوز جزم يطلع منها جزم ين- ينده على العمال اللي شغالين في القناه يقول لهم ايه رايكم في الجزمه دي مين يشتري الجزمه دي وياكل عيش نفسه حلوه نفسه حلوه نفسه مسامحه ان هو ان هو يتواضع للرزق تواضع للرزق فكنت كل ما اروح اشتغل شغلانه أو- الاقي الشغلانه يعني كان رابطين على 150 جنيه انا بكره رقم 150 جنيه ده كنت وانا في اعدادي كل ما اروح شغلانه اقدم عليها يقول لي 150 جنيه يا عم مفيش حد هيقول 160 فضلت لحد يمكن ثانوي وكل شغلانه اروح هيقول لي 150 جنيه في الشهر فامي الله يرحمها كانت تقول لي ايه كانت تقول لي يا حبيبي الشغل يجيب شغل العطله تجيب عطله البطاله تجيب بطاله الشغل يجيب شغل انت انزل للي قال لك 150 وربنا هيخليهم 300 والله عمري ما دخل لي 150 جنيه في شهر فعلا كان بتعدي ال 300 كنت يعني ببقى مبسوط قوي ان انا ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليا اكتر من المرتب اللي انا نازل عشانه اجمل في الطلب خليك جميل في طلب الرزق في نقطة كمان عشان تحقق بيها أمنياتك غير الجمال والشياكة والنفس الحلوة والذوق والتواضع لطلب الرزق و- وعدم الهلع وه- وعدم المسارعة في حاجة كمان العفة العفة إنك ما ترضاش إلا بالحلال الحلال انك تستشعر ان انت مش محتاج الناس بتوع الدنيا اهل الدنيا بيقولوا الدنيا ما بتديش محتاج يعني من طغيانهم يقولوا الكلام ده هم فاك- فاهمينه ملخبط فاهمينه بحول فاهمينه بلخفنه بيقولوا الدنيا ما بتديش محتاج الناس اهل الدنيا يقولوا ايه ان الفقير هيعيش طول عمره فقير وان الغني هيعيش طول عمره غني ويزيد في الغنى طبعا الكلام ده عين الغلط الموفق بيحقق امنياته وياما اغنياء انتحروا وفقراء فقراء القلب صح وياما غني ومراته آه، بتهين وياما غنيه وزوجها حارمها فالمقصد هو ان مش مش كده الحكايه امال ايه بقى العفة إن الإنسان ينظر للشيء فيحمد ربه على ما أوتي منه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم بص للي تحتيك بص للي محروم من كذا احنا النهارده في زمن الحرمان من الاكسجين جروب المنطقه عندك كله بيشحت اكسجين شويه الهواء احنا في زمن بقى الاكسجين نفسه حاجه محتاجين لها وبناء عليها غالي وبناء عليها محترم لو ربنا اداك الاكسجين يبقى مش ناقصك حاجه صح اللي ربنا اداله اكسجين اللي الرئه بتاعته فيها اكسجين يبقى مش ناقصه حاجه والله العظيم اللي محتاجين الاكسجين بيقولوا الحمد لله انت عندك كل النعم اللي انت فيها دي وتقول الحمد لله يعني اتعس نومه نمتها في حياتك في الاوضه الجديده يعني كرهت البيت وعايز تمشي منه بعد ما دهنته يا رب كفينا بالحلال يا رب ارضينا واغنينا يا ارحم الراحمين يا ما ناس كان نفسهم في عربيات ركبوها بقت نعوشهم نسال الله العافيه والسلامه اللهم بلغنا مما يرضيك ويعافينا آمالنا من خيري الدنيا والآخرة ياما ناس كانوا شبطانين في جوازة ولما اتجوزوها بقت هي شؤمهم وحزنهم وكآبة حياتهم علشان كده املى عينك باللي ربنا اداهولك صدقوني صدقوني مش السعيدة اللي جوزها ما اتجوزش عليها أبدا والله السعيدة اللي ربنا اداها الرضا اللي قلبها راضي ياما ناس ياما واحدة تتمنى ساعة والله العظيم في نساء تتمنى زوج ساعة في الشهر ساعة في الشهر تتمنى زوج يظهر في حياتها ساعة في الشهر كله وياما وياما وأرجو أن أنتوا تفهموني أن الكلام ده ليس من ورائه إلا الكلام عن الاحتياج ال- القلبي والعاطفي والحياة مش لا سمح الله من ورائه إيحاء مهين أقسم بالله ياما ناس يتمنوا يكون في حياته أب ساعة ساعة في الشهر احمد ربنا احمدي ربنا احمد ربنا ياما ناس يتمنوا ضفر زوجتك ضفرها اقسم بالله ياما ناس يتمنوا يتزوجوا حد ما عندوش واحد على ألف من اللي ربنا سبحانه وتعالى أتهولك في زوجتك أو في مالك أو في أولادك مش قلتلكم أنا شفت على باب الكعبة باب الكعبة هو احنا مش هنشوف باب الكعبة بقى ولا ايه انا شفت على باب الكعبة واحد بيصرخ ويقول يا رب حتة عيل يا رب حتة عيل يا رب احمد ربنا وانا شفت اللي بسبب اولاده اترمى في دار المسنين بعد ما عاش عمره كله يجمع لهم المال عشان كده قول الحمد لله بس ما تقولش غير الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحف- وحسن خليقة وعفة مطعم العفيف اللي ما يحطش في بقه إلا اللي واثق فيه ربنا هيديله مراده يا حبايبي مين نفسه يشوف الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم لو انتوا تعتبروني كده انا زي البسطجي مش انا ليا الرقم اللي انتوا حافظينه ده بتاع اللي بتوصلكم منه الخدمه في رقم تاني بقى لما انت بتبعت سؤال الرقم ده بيقوم مديك رقم يبقى انا الرقم الخدمه اللي انت بتبعت له ده اشترك ده بيبعت لك كل يوم رساله ايمانيه انا بقى اللي انا انا مش انا اللي ببعت لك اللي بيبعت لك ال- الم- المواد بتاعتي لكن اللي عايز يراسلني انا هم بقى بيبعتوا لك الرقم ده اللي عايز اقوله لك لو انت تقدر تعتبرني صندوق بريد الناس اسمح لي اقول لك بالاستقراء كده وبتجربة الناس اللي شاف الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام ايه الصفة المشتركة بينهم اقول لك والله العظيم مهما كانت فيهم من صفات مختلفة جميلة لكن اللي بيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام في الغالب في الغالب فيهم صفتين بالتجربة من غير دليل بالتجربة من غير دليل والصفتين دول احيانا يبقوا مجتمعين واحيانا مش مجتمعين واحدة من الاتنين بالله عليك وان شاء الله هتشوف الرسول عليه الصلاة والسلام الاولانية الحرص الشديد والورع في اكل الحلال اللي بيسأل في كل حاجة وبالتفصيل من غير وسوسة يسأل ويعمل يسأل ويتجنب يسأل وربنا يجعل له مخرج ياه ياه التفصيل في الصدق ايوه الصدق في الحلال الصادق شفتوا الحلال الصادق ده طاهر طيب وانسان بيعبر عن سؤاله بمنتهى الصدق ما هو مش حلال اكله ازاي ما احنا مش بنعمل كده فعلا يبقى ازاي او الحلال ده خلاهم يشوف الرسول عليه الصلاه والسلام عفه الطعمه دي عفه الطعمه دي خلتهم يشوفوا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الحاجه الثانيه هي بعد العفه وتجنب الغلط طيبه القلب القلب الابيض الغافل اللي ما يعرفش اللي بيسامح اللي بيتجاوز وانا عارف ان اغلبكم كده والله العظيم ما صبر والله ان شاء الله عز وجل في الغالب ما صبر على الاربعين دقيقة اللي قاعدينهم سوا دول ان شاء الله الا الطيبين يا رب كفينا شر اللي بيتابعنا وما بيحبناش يا رب اشغلوا عنا يا رب يا رب اصرفوا عنا يا رب يا رب خليه يحاول يا رب يا رب خليه ما يشوفناش تاني يا رب يا رب اللي ما بيحبناش او بيتبع عوراتنا يا رب اصرفه يا رب اصرفه عنا يا رب لا تجمعنا به في الدنيا ولا في المنام ولا في الآخرة يا أرحم الراحمين واللهم اهدنا وألف ذات بيننا وأعذنا من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين لكن في الغالب انتوا طيبين وانا ببشركم ان شاء الله اللي نفسه يشوف النبي يدعي ربنا وان شاء الله هيشوف النبي ويصلي عليه كتير انا بكلمكم وطلع لي فجأة دلوقتي على التليفون والله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اه يبقى الصلاة على النبي كمان يبقى الصلاة على النبي كمان هي اللي هتخلينا نشوف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاجتهاد الشديد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعايز اغششكم حاجة في الصلاة على النبي تسمحوا لي اقول لكم على حاجة هتخلي الصلاة على النبي طعمها حلو اللي عايز يصلي على النبي حلو يصلي على النبي حلو ويسمع السيرة اسمع السيرة اسمع سيرة النبي واسمعها من كل المشايخ اسمعها من الشيخ محمد حسان اسمعها من الشيخ يعقوب اسمعها من المشايخ اللي تقدر اكتب بس السيرة النبوية واللي يطلع لك اسمعه واشترك في الخدمات اللي هي فيها السيرة الصوتية اللي بيبعتوا لك كل يوم السيرة صوت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله بص يا حبايبي في حاجات الوصفة بتاعتها انك تمثل انك تحاول انك تدخل انك تجرب منها العفة جرب تبقى عفيف جرب ان انت واقف وانت واقف كده بتنقي حاجة قدام الناس إيه، لقيت انت مثلا واقفين بنقي خضار مثلا ال- الشخص اللي جنبك هات اجمل حاجة واديها له احنا مثلا بنعمل حاجة في الاسرة وانت بتجيب حاجة لقيت مش عارف شرابات رخيصة جواكت كويسة مش عارف ايه هات لنفسك ولاخواتك هات لنفسك ولجارك العفة العفة من اجمل الناس اللي عندهم عفة الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر عليهم واختار لهم ان هم نشأوا في ايجار قديم وخلاص عدت سنين كتيرة هي يا جماعة عدت سنين كتيرة قوي والجيل اللي مأجر قديم كبر يا كل واحد ساكن في ايجار قديم حرام انت انت ساكن في حرام انت بتصلي على ارض مغصوبه انت واخد حق مش حقك مش بتاعك اخرج من الشقه دي مش بتاعتك انت قاعد فيها غصب عن صاحبها ده ملكه ده مش عرف ده حرام مفيش في الوجود عقد مؤبد مفيش في الوجود عقد مؤبد حتى عقد الزواج مش مؤبد في كلمة طلاق في كلمة طلاق في اختيار لفسخ العقد من مين؟ من القيم عليه ينفع يبقى اختيار فسخ عقد ال- الإيجار على المستأجر على المنتفع حرام حرام حرام بإجماع المسلمين حرام بإجماع الأمة حرام وإنت بتصلي كل ركعة في أرض مغصوبة صلاتك كلها مكروهة انت بتغتصب حق مش حقك حرام حرام كل اكله بتاكلها كل مأوى انت قاعد فيه مش حقك مش حلالك قول لي طب بس اروح فين ما اروح فين دي حاجه بينك وبين ربنا حاجه بينك وبين ناس تانية ليك عندها حقوق لكن مش بينك وبين صاحب المكان ده مش بينك وبينه ده قرار كده طلع في لحظه الايجارات تكمل وانت بتأجر منه ما كانش من حقه هو ان هو يديها لك للابد فهمت دي فمن العفه خصوصا اذا كان ربنا اداك كبرت وطلعت معاش ومعاك مكافاه معاش انت لو حسبت ان انت قعدت في شقه ايجار بقيت عمرك كله تستحمل ده وتطيق ده ان شاء الله عز وجل حتى لو هتنتقل لمستوى اقل من كده شويه لو الناس بالتراضي وقلوبهم مسامحه من غير اشتراط منك هيدولك حاجه وتمشي خير وكويس حلال عليك لكن لو اشترطت وطلبت والله اعلم بضميرك وبضميرهم لو اشترطت وطلبت وهم اضطروا يدولك سحت وحرام ومش هيدخل عليك بالبركه ولا على اولادك بتنام في ملك مش ملكك بتصلي في ملك مش ملكك بتعزم ولادك ربيت ولادك في ملك مش ملكك كل اللي فات ده غلط ما تبصلوش فتنكر لا ساعد نفسك على اللي جاي عشان ربنا يختم لك حياتك بخير اختم بايه بالعفه ومن يستعفف يعفه الله ده انت لما هتخرج ربنا هتشوف انها كانت ايام فقر وربنا سبحانه وتعالى اداك انت لما تسيبي الغلط ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليكي بالوسع وتقول دي كانت ايام فقر كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يدعو ويقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم اللهم ارزقنا ونساءنا العفة يا أرحم الراحمين كان إبراهيم بن أدهم يقول تريد أن تدعو نفسك في دعاء كل الحلال وادعو بما شئت وكان ابن وهي وكان وهيب بن الورد يقول لو قمت قيام هذه السارية شايف العمود ده لو وقفت تصلي قيام الليل زيك زي العمود ده ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام وعن يوسف بن أسباط أنه قال لشعيب بن حرب إن طلب الحلال فريضة والصلاة في الجماعة سنة أكل الحلال فرض أهم من أي حاجة وهو اللي هتقوم بيه لرب العالمين سبحانه وتعالى عن أيوب السختياني كان يقول لا يستوي العبد أو لا يسود العبد حتى يكون فيه خصلتان اليأس مما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم اللي عايز يبقى بطل ما يطمعش في حد ويتغافل عن اللي يكون منهم هو ده الجمال والعفة اللي ابن القيم رحمة الله قال عنهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها فنعيمها ولذاتها الدنيا والآخرة لا ينال إلا بتقوى الله أما راحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال بالإجمال في الطلب فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها فالله المستعان قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمعه كم واثق بالعيش أهلكته أهلكته وجامع مال فرقت ما يجمع نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم دنيانا وآخرتنا ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية ألقاكم اليوم إن شاء الله على صفحتي على فيسبوك وعلى قناة على اليوتيوب في بث مباشر الساعة 9 9 مساء مش 9 ونص وألقاكم في الأسبوع القادم على هذه الشاشة المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد انشروا الحق ودعوه